بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين ندخل على ارميه 21 هنركز على فكره كده جت ارميه 21 8 تهمنا كلنا هي طريق الحياه وطريق الموت في كده فكره مهمه قوي في الكتاب كله بتركز على الاختيار اختيارك انت كانسان ان في سكتين معروضين عليك طول ما انت عايش سكة تودي الموت وسكة تودي السماء وكل يوم عندك فرصة تختار تاني كل يوم ممكن تغير اختيارك تاني حتى لو كنت مشيت في سكة الموت شوية ممكن تعدل وتغلب ولو مشيت في سكة الحياة شوية يجوز برضه تغير اتجاهك وتدخل طريق الموت أرمية 21 8 تقول لهذا الشعب هكذا قال الرب ها أنا ذا أجعل أمامكم طريق الحياة وطريق الموت الذي يقيم في هذه المدينة يموت بالسيف والجوع والوباء والذي يخرج ويسقط إلى الكلدانيين الذين يحاصرونكم يحيى وتصير نفسه له غنيمه لأني قد جعلت وجهي على هذه المدينة للشر لا للخير يقول الرب ليد ملك بابل تدفع فيحرقها بالنار ايه الغريب في الموقف ده ان طريق الحياة غير متوقع وطريق الموت غير متوقع بمعنى ايه في الوقت ده المعتاد ان اللي يتمسك بأورشليم هو اللي ينجو كان قبل كده ده النظام ان الناس تتمسك بالهيكل وتمسك في بلدها وربنا مسؤول عنها المرة دي ربنا بيقول عكس الكلام بيقول يا جماعة اللي يطلع ويسلم نفسه لبابل تصير نفسه له غنيمة ده طريق الحياة اللي يفضل متربس في أورشليم ويفضل يقول أنا هقعد هنا ده طريق الموت لأن أورشليم هتخرب ايه اللخبطه دي بقى معناها ما تمشيش ورا المتوقع او المعتاد لازم تسال ربنا كل مره يا رب كده ولا كده السكه كده ولا كده انا كده صح ولا غلط لان يجوز في موقف يبقى كده سكه السماء ويجوز في موقف تاني تبقى كده سكه السماء فمش كل مره زي التانيه مش كل يوم زي التاني مش كل مرحلة من حياتك زي اللي قبلها فهنا هما ما كانوش راضيين يصدقوا لأن متعودين يعني قبلها بمئة سنة حزقية الملك في نفس المكان في أورشليم لما حوصر من أشور صرخ لربنا وأشعيا بعت وقال له مالكش دعوة تمسكوا بإيمانكم خليكوا في بلدكم ربنا مسؤول عنكم خرج ملاك موت الأشوريين انما المره دي النبي بيقول عكس الكلام بيقول اخرجوا سلموا نفسكم وانا حاطط قصادكم سكه الحياه سلموا نفسكم طب يا رب هنطلع للاعداء بايدينا المنطق يقول هيذبحونا هنسيب بيوتنا برجلنا ونروح بلد غريبه طب فين المنطق مفيش منطق بس ده كلام ربنا الحته دي خطر ومهم قوي ليه ساعات منطقنا بيعطل صوت ربنا ساعات رأينا بيغلب على رأي ربنا ساعات الواحد اللي اتعود عليه يعطل وصية ربنا يعني انت تعودت طول حياتك الشخص المتعب تتجنبه وتبعد عنه طب ما تسأل ربنا يمكن المرة دي مش عاوزك تتجنبه عاوزك تغلبه بالذوق عاوزك تحبه أكتر هتفضل على اللي اتعودت عليه 30 40 سنة ما يمكن ربنا بيقول لك مش دي سكة الحياة سكة الحياة كده المرة دي كنت مستحمل زمان وسايبك تتجنبه لأنك كنت مبتدئ دلوقتي أنا بقول لك غير كده خليك جنبه وحبه يا رب أنا ما اتعودتش على كده أنا بشتري دماغي وببعد من أي حد يتعبني وخلاص بس مش ده طريق الحياة دايما واضحة الحتة اللي أنا عاوز أوصل لها انه مش كل اللي اتعودنا عليه صح ومش كل اللي بنحسبه صح بيطلع صح لازم الواحد يسمع ربنا بوضوح فين سكة الحياة وفين سكة الموت وقد يكون طريق الحياة هو الطريق الأصعب الأصعب نفسيا صعب جدا على واحد يهودي يطلع برجليه يسلم نفسه للجماعة البابليين وفي ريسك عالي جدا ان هم يموتوا دول أعداء بس ربنا بيقول لا مفيش موت هتكسب نفسك لو عملت كده واللي هيقعد في الأمان المزيف ال comfort zone دي اللي غاويين يتكلموا عنها دلوقتي الأمان المزيف بتاع أورشليم ده اللي هيضيع وفعلا ده اللي حصل على فكرة وأغلب كل الناس ما سمعتش لأرميا كلهم قعدوا فكلهم اتدكوا وفضل يصرخ ويبكي يقول لهم أنا قلت لكم وفضل يقول بقى عشر إصحاحات نفس المعنى يا جماعة اخرجوا سلموا نفسكم ربنا بيقول كده وروحوا للبلد واطلبوا سلام المدينة اللي هتسبقوا إليها ربنا رايد لكم تبعدوا خلاص فنقلل الخسائر ونطلع مفيش حد سامع أرجع تاني لفكرة الحياة والموت إحنا لا نملك امبارح نقدرش امبارح نغير في حاجة اللي حصل حصل لخبطنا الدنيا ضيعنا عمرنا غلطنا كتير خلاص نقلب الصعب امبارح يتحل له حل انك تعمل ايه انه تتوب وتحطه كله على دم ربنا يسوع المسيح في المسبح وتقلب الصفحة وتنسى كل اللي فات طيب فضل اللي جاي اللي جاي سكتين يا كده يا كده انت مسؤول بقى تمشي كده ولا كده السكة دي جو الحياة الأبدية السكة دي جهنم لازم تختار لازم تقف كويس وتحسبها قد جعلت أمامكم طريق الحياة وطريق الموت من بداية الكتاب الفكرة دي واضحة يعني في تكوين اتنين يقول أوصى الرب الإله آدم قائلا من جميع شجر الجنة تأكل أكلا ده طريق اسمه ايه ده طريق الحياة يبقى واضح ان طريق الحياة سهل قوي على فكرة في الأول كان سهل جدا ليه كل حاجة صح ما عدا حاجة صغيرة قوي دلوقتي بقى صعب لأن احنا اللي بوظنا الدنيا لكن في الأول كان طريق الحياة واسع جدا كل أي حاجة تعجبك كل يعني من غير ما تفكر أنت ماشي صح أما هذه طريق الموت شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأن يوم تأكل منها موتا تموت ده طريق الموت الغريب إن بني آدم ساب الطريق الواسع خالص والسهل قوي والشجر كله وقف عند الشجرة دي واستحلاها واختار لنفسه أنا اخترت لي قضية الموت أنا اللي عملت لنفسي أما ربنا رجع تاني وقال يلا أنا هحط قدامك الطريقين تاني خلاص أنت مت بس في طريق للحياة تاني من يأكلني يحيا إلى الأبد وفي طريق للموت اللي ما يأكلنيش اللي ما يعجبوش الكلام اللي يفضل في موت أغلب الناس تقول كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده حر ما أنت مت باختيارك الأولاني لأنك ما صدقتش عرضت عليك اختيار جديد لسه السكة مفتوح لسه في طريقين طول ما انت عايش لسه عندك فرصة يمين ولا شمال كل يوم بعد يفتح عينه عنده طريق للحياة وطريق للموت طرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن والكروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة طريق شجرة الحياة تقريبا اتقفل من أول آدم إلى المسيح منع الدخول إليه شوفوا بقى عز العهد الجديد في العهد القديم الطريق اتقفل خالص عارفين لما في طريق يتقفل بيبقى كله لازم يلف كده حتى الأنبياء وحتى أبرار لازم يدخلوا على الجحيم كله على الجحيم مفيش سكة تاني خالص عشان ربنا يورينا مرارة الاختيار الخطأ بعدين جه ربنا يسوع المسيح فتح طريقين تاني عشان كده بنسميه آدم الجديد ليه آدم الجديد مش آدم الأولاني كان قدامه طريقين ربنا يسوع فتح لنا الطريقين تاني فتح طريق برضو الحياة سهل قال تصدقني وتاكلني وتمشي ورايا هتفضل في الطريق القديم المعتاد انت حر فاتفتحت السكة مرة تاني بطريق جديد جه ربنا يسوع المسيح لما دخل الحياة يقول في يوحنا الأولى الحياة أظهرت يعني كان في موت وما كانش في حياة دلوقتي الحياة ظهرت بالمسيح جئت لتكون لهم حياة كانوش عايشين في يوحنا 8 مثلا لما ربنا يسوع جه بقى قال قلت لكم انكم تموتون في خطاياكم لانكم ان لم تؤمنوا اني انا هو انا هو الطريق فاهمين ازاي؟ انا هو طريق الحياه يعني اني انا هو تموتون في خطاياكم لو ما صدقتوش ان انا السكه بتاعت الحياه هتموتوا لان مفيش سكه ثالثه يا دي يا دي والطبيعي بقى له 5000 سنه كله داخل على الموت فالمشروع الجديد عز العهد الجديد فتحنا طريق الحياه تاني بس هو المسيح نفسه الطريق في تثنية 30 أنا بأكد الفكرة بس وبعدين نشوف تطبيقاته تثنية سفر جميل جدا لأنه بيقولوا موسى في آخر أيامه آخر شهرين تقريبا موسى كتب التثنية وآخر إصحاح يشوع كتبه لأن موسى طلع ما نزلش الجبل وموسى النبي هو بيكتب التثنية بيحكي لهم الحكاية من ساعة ما خرجوا من مصر بيحكي الأربعين سنة بقى عشان كده التثنية يعتبر ملخص التوراة كله والتثنية كانت حفظ للشباب اليهودي عشان كده الردود اللي قالها ربنا يسوع على الجبل مع الشيطان التلاتة من التثنية للرب إلهك تسجد وأي وحده تعبد دي من التثنية لا يكون آه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل دي من التثنية آه لا تجرب الرب إله كل دول من سفر التثنية عشان ربنا يسوع عاوز يقول أنا كشاب يهودي عادي هوريكم إزاي تغلبوا بكلمة ربنا هو يعني ما استخدمش لاهوته يعني لا ده هو بيورينا نغلب الشيطان بالإنجيل إزاي فسفر التثنية آخر إصحاح فيه أو الإصحاح اللي قبل الأخير يعني موسى بيقول لهم شوفوا آخر رسالة ربنا بيقولها على لساني قبل ما أمشي انظر يا إسرائيل ده بيكلم حوالي 2 مليون ناس أهو قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير ده طريق والموت والشر يبقى هنا توضيح للطريق الحياة مرتبط بها دايما كلمة الخير الطريق الثاني الموت مرتبط فيه الشر بما أني أوصيتك اليوم أن تحب الرب إلهك وتسلك في طرقه وتحفظ وصاياه وفرائده وأحكامه كي تحيا وتنمو ويباركك الرب إلهك في الأرض التي أنت داخل إليها لكي تمتلكها خلاص هم على أبواب الأردن داخلين خلاص على فلسطين يعني موسى وصلهم وبعدين سابها ليشوع تحيا وتنمو ويباركك الرب إلهك في الأرض التي أنت داخل إليها لكي تمتلك فإن انصرف قلبك ولم تسمع بل غويت وسجدت لآلهة أخرى وعبدتها فإني أنبئكم اليوم أنكم لا محالة تهلكون مفيش سكة تالتة مفيش بديل للسكتين دول يا تمشي ورا ربنا وتحفظ وصاياه وتركز معاه يا تمشي ورا آلهة غريبة وتنسى ربنا وتغوى تغوى يعني ايه الغواية الحية اللي هي الخداع أو تتغشى لا محالة تهلكون ملهاش مجال تاني لا تطيل الأيام على الأرض التي أنت عابر الأرض لكي تدخلها وتمتلك أشهد عليكم اليوم خلي بالكم الكلمة دي صعبة أوي أشاهد عليكم اليوم السماء والأرض قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة ليه بشاهد عليكم السماء والأرض بصوا يا جماعة في فكرة مهمة كتير ما الواحد فينا sorry يعني في التعبير البايخ اللي هقوله كده sorry أخطيت سامحوني كلنا يعني يستخبى يعني يعني يبقى مش عاوز يشوف يبقى عارف انه ماشي غلط ومش عاوز يصدق مش عاوز يصدق ان الخطية نهايتها وحشة مش عاوز يصدق انه لازم يتعب شوية عشان يمشي في سكة ربنا مش ما مش واخدها جد قال له بص انا بشهد عليك السماء والارض عشان ما تجيش في يوم الدينونة تقول لي انا ما عرفتش ما تجيش في يوم الدينونة تقول لي ما كنتش فاكر ان جهنم وحشة كده ما تجيش في يوم الدينونة تقول لي ما خدتش فرصتي لا لا لا الطريقين واضحين زي الشمس قصاد عينك وكل يوم معروضين عليك وده مش كل يوم ده كل ساعة ده كل موقف لو فكرت فيها تحب ولا تكره ده كل موقف تصلي ولا تنام ده كل يوم ت- ت- تفكر في الفلوس ولا تفكر في ال- في العطاء ده كل يوم ده سكة ودي سكة كل لحظة أنت ممكن تختار كل لحظة فبشاهد عليكم السماء والأرض لأن موسى ماشي موسى بقى بصوا القديسين يتميزوا عننا إن الصورة واضحة قوي من هنا بيبقى ضميرهم تعبهم لأنه شايفين الحكاية واضحة زي الشمس شايفين مصير الناس دي ممكن يبقى كده أو كده فبيتكلم بحرقة لأن الموضوع يخوف فبيقول لهم أشهد عليكم السماء والأرض قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة فاختار الحياة كلمة جميلة أوي عشان خاطر يختار الحياة يعني هي مش محتاجة مفهومية طبعا إنما ربنا بي بيكمل يقول إيه اختار الحياة بقى يعني أنا مش هختار لك بس بقول لك اختار دي سهلة هي يا ابني مش مش غريبة اختار الحياة لكي تحيا أنت ونسلك إذ تحب الرب إلهك هي طريق الحياة كله هي الكلمة دي تحب ربنا وتسمع لصوته وتلتصق بيه خلي بالكم تلتصق بيه اللي اترجمت في العهد الجديد إيه يثبت فيا وأنا في ليه التناول كانت في الأول مجرد حفظ الوصية والتفكير في ربنا زادت بقى في العهد الجديد بحتة التناول كمان لأنه هو حياتك شوفوا من التثنية بيقول له كده ده بالظبط التعبير اللي بنقوله في الكتاب لأنك أنت هو حياتنا كلنا وخلاصنا كلنا ورجائنا كلنا وشفائنا كلنا هو حياتك يعني ده طريق حياتك تلزق في ربنا تدخل السماء ما تلزقش في ربنا جهنم والذي يطيل أيامك يطيل أيامك اليهودي ما يعرفش يفكر في أبدية أوي فيعني على قد تفكيره العمر الطويل كويس إنما إحنا بالنسبة لنا يطيل أيامك إحنا فهمناها بقى اللي هي الأبدية تسكن على الأرض التي حلف الرب لآبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن يعطيهم إياها اختار الحياة اختار الحياة أنا عاوز الفكرة دي تشغلنا شوية يا جماعة ليه هيجي لحظة تغضب تستفز عاوز تنفجر عاوز تقول كلمة بايخة البديل إيه تبلعها وتصلي وتبتسم تختار إيه اختار اختار الحياة يا عم المعروف اختار الحياة تانية موت فاهمين الفكرة هيجي فكرة انه ايه انا نعسان بس المفروض نقرا الانجيل ها تقرا الانجيل ولا تدخل تنام اختار الحياة فمين عاوز اقول ايه هي بتنزل الى مستوى التطبيقات اللحظية كل يوم كل لحظة سكتين صحيح لسه عندنا فرصة من رحمة ربنا ان احنا كل شوية نغير المسار ونعدله تفوت أيام من غير إنجيل وبعدين ربنا من رحمته يوصل لليوم اللي تفتح فيه الإنجيل إنما يمكن ما توصلش لأنه لو في لحظة خلصت الفرصة الطريق اللي أنت فيه هو اللي هيحكم عليك المنهج اللي أنت ماشي فيه ومدون أي حجة ولا عذر ولا ولا ما تجيب محامين الدنيا كلها وشاهد عليك السماء والأرض تخيلوا لو اتنين شهود بيثبتوا التهمة ده السماء والأرض شاهد على الواحد السماء والأرض شاهد عليك ماشي مع ربنا ولا ماشي مش مع ربنا بتحب ربنا وتنفذ وصيته ولا بتحب الدنيا ومشغول عن ربنا ففكرة اختار الحياة أو قدامك طريقين دي تخلي الواحد عارفين كل لما, لما يكون واحد سايق ومش عارف السكك بتبقى عينيه في راسه طول الوقت بالذات اللي بيسافر بره وكده الدنيا تلخبط خالص يعني مرة تهنا في أمريكا عدينا ال exit ال exit ده اللي هي الحته بتطلع من ال highway ففي حتت كده تدخلك تقريبا عدينا الولايه يعني خدنا لنا بتاع ثلاث ساعات عشان نرجع لل... للي احنا عاوزينه شغلانه فاهمين ازاي يعني احنا عشان كل مصر حواري وبتاع الحكايه تتصلح بسهوله انما بره ما بتتصلحش بسهوله اللي انا اقصده تصور انك دايما عندك اختيارات واختيارات صريحه فلو كل غلطه مكلفه كل مرة تختار غلط تدفع تمن التمن ده انك لازم ترجع وتلف تاني وبسرعة لانك لو طولت عوقت وهتكلفك اكتر فاختار الحياة في متى سبعة ربنا يسوع له المجد يقول ايه ادخلوا من الباب الضيق لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك مشكلة بقى في العهد الجديد بالرغم ان الباب اتفتح على السماء خلاص وبقت الحكايه واضحه انما الشيطان عامل خدعه ان الباب الواسع والطريق السهل المرصوف الطريق السهل المرصوف اللي العربيه تجري فيه ده جهنم الباب الضيق والطريق اللي كله حفر وكله مطبات وكله حجر وبتاع ده طريق السماء المعتاد الواحد يعمل ايه لما يلاقي حتة مكسرة يدور على الحتة المرصوفة واخدين بالكم فديك حط في دماغك ان اغلب الناس ماشيه غلط لان مصيبه المصايب انك تشوف الناس ماشيه فين نمشي وراها دي مصيبه المصايب دلوقتي دي اكبر مصيبه لان اغلب الناس ماشيه غلط فكونك شايف الزحمه في الحته دي تقول امشي مع الزحمه المنهج ده يضيعها بالعكس انت لازم تبقى غريب ويبقى الناس بيقولوا لك رايح فين يا مغفل سوري يعني ما هي السكة اهي واضحة اهي سهلة اهي واسعة اهي مرصوفة اهي تبتسم كده وما تقولش بقى يا مغفل ولا حاجة وتقول لهم بس أنا عارف سكتي أنا عارف سكتي يا عم الكذب سهل مرصوف لا الصدق أصعب يا عم الغش سهل البوظان سهل الخطية سهلة شوف فكر بقى في أي حاجة كده طبعا سهلة أسهل جدا من الأمانة والاستقامة والالتزام والمحبة والعطاء وال... طبعا أسهل بس قدامك سكتين الذي يؤدي إلى الهلاك وكثيرون هم الذين يدخلون منه ما أضيق الباب وأقرب الطريق المؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونه يعني مش بس يدخلوا منه ده قليلين اللي بيدوروا عليه أساسا يعني اللي مشغولين بالقضية قليلين اللي مهمومين بفكرة فين سكة السماء مش كتار فخليك ناصح زي دول خليك شغلاك الحكاية جالي قريب من كام يوم واحد كده راجل كبير يعني أثر فيا أوي ربنا يديله الصحة يعني قال لي أنا حاسس أيامي قربت إنسان مستقيم جدا مش مش راضي عن نفسي مش حاسس إن أنا بعمل الصح سألته في كل حاجة اسم الصليب يعني كله كويس بحب الناس بحب الناس في زعل مع حد في زعل مع حد بتصلي بصلي تناول تتناول آه قال لي بس أنا عاوز أعمل أكتر أنا خايف أنا حاسس إن أيامي قربت ومشغول جدا بالموضوع و... ومش عاوز يمشي غير لما أقول له تعمل إيه أكتر من العادي فيعني كنت الحقيقة بتعلم منه واحد واضحة قدامه موضوع سيريس حاجة تخوف لحسن ما كنش جاهز لحسن ما كنش مستعد لحسن أكون لسه في الباب الواسع لحسن يكون لسه في حاجات هتعطلني عن السماء عاوز أكتر عاوز أكتر مع إنه ماشي كويس ده ده اللي فاهمها صح قليلون هم الذين يجدونه في ناس كتيرة قوي خدرت ضميرها من بدري واعتبرت نفسها بدل خادم يبقى ماشي صح لا مش بالضرورة أبدا في ناس خدرت ضمائرها بدل جوه الكنيسة يبقى ماشي صح برضه مش بالضرورة مين بيفضل يدور على الطريق الحي على طول مين مشغول طول الوقت بحكاية الطريقين دي آه عشان كده في متى سبعة ربنا يسوع قال احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة أحد أهم طرق عدو الخير في تضليل الناس أن يطلع معلمين يوسعوا الباب يعني إيه يحط ينقلوا اليفط فاهمين إزاي يعني مثلا في يافطة على الباب الواسع الكتاب حطه المسيح حطه باب جهنم بس واسع وشيك ومرصوف اليافطة التانية باب السماء ضيق ومكركب كده وكله حجارة يقوم يجي المعلم الكذاب يعمل ايه ينقل اليافطتين ما هو بيعلم مش كده فيجي على الباب الواسع ويقول ايه سكة السماء يا جماعة ايه سكة السماء فالتعليم الغلط يعمل ايه يا جماعة ينقل اليافط فيحط على الباب الضيق ان ده ضيق يعني ساعات ايه ما يحطش ان ده باب السماء يكتب عليه بس الباب الضيق او الطريق الكرب يا عم كملها قول ده باب السماء لا ما يقولش باب السماء فيجي واحد يقول لك ايه وانت مضايق على نفسك ليه الاجابه على طول لان الباب ضيق انما هو غشك هو بيكلمك عن طب ما في باب واسع وممكن يوصل ما ربنا بيحبك ما الدنيا سهله لا سهله يعني اغلط لا لا ربنا يسوع عاوزني ما اغلطش هو ده اللي ضيق في الموضوع انا همشي وراه هو شايل الشيله كلها صحيح بس مش عاوزني اغلط فمش هغلط حتى لو انا واحد في مية ما بغلطش لان قليلون هم الذين يجدونه فهنا خطورة التعليم الغلط انه يوسع انه يسهل في ناس بتتضايق من تعليمنا لما بنتكلم كتير عن الوصية والقداسة والسلوك والنقاوة آه، يعني بيقولوا طب ما انتوا كده ضيقتوها احنا ما ضيقناهاش احنا بنشاور على الطريق احنا بنقول ده الباب الضيق احنا مش بنقول غير اللي قاله المسيح له المجد احنا بنقول توبوا لان التوبة ضيقة بس هي دي باب السماء أم، كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة أما الشجرة الردية تصنع أثمارا رديئة هتلاقي بقى اللي بيعلم تعليم زي كده حياته واسعة مفوت هو مفوت وبالتالي هو نفسه واخد اللي وراه على سكة غلط أه، أرجع لأول الإصحاح أرمية 21 عشان نفهم إحنا ماشيين إزاي الكلام الذي صار إلى أرمية من قبل الرب حين أرسل إليه الملك صدقية فشحور بن ملكية وصفانيا بن معسية الكاهن قائلا اسأل الرب من أجلنا لأن نبوخذ راسر ملك بابل يحاربنا لعل الرب يصنع معنا حسب كل عجائبه فيصعد عنا أنا برجع تاني في أول الإصحاح عشان أفهمكم الخلفية ليه قال سكتين أتاري إن الملك صدقية بعت اتنين كهنة خلاص الراجل ده في حتة كويس يعتقد جدا في أرمية صدقية ما فيهوش ولا حاجة كويسة إلا دي انه يعتقد في ارميا عارف ان ارميا رجل الله فبعت له اتنين كهنه منهم فشحور عشان طبعا الراضي ما يقدرش يضربه ده مبعوث من الملك يساله اسال الرب من اجلنا نبوخذ راسر ملك بابل حاصر البلد دخلنا في الجد خلاص لعل الرب يصنع معنا حسب كل عجائبه دي حصلت كتير قوي مع اورشليم اتحصرت واتفكت ربنا انقذهم واتدخل فالمرة دي ربنا هيتدخل يعني ولا ايه فقال لهما أرميا هكذا تقولون لصدقي هكذا قال الرب إلى إسرائيل ها أنا ذا أرد أدوات الحرب التي بيدكم التي أنتم محاربون بها ملك بابل والكلدانين الذين يحاصرونكم خارج السور وأجمعهم في وسط هذه المدينة وأنا أحاربكم بيد ممدودة وبذراع شديدة وبغضب وحمو وغيظ عظيم وأضرب سكان هذه المدينة الناس والبهائم معا بوباء عظيم يموتون ثم بعد ذلك قال الرب أدفع صدقية ملك يهوذا وعبيده والشعب والباقين في هذه المدينة من الوباء والسيف والجوع ليد نبوخذراسر ملك بابل وليد أعدائهم وليد طالبي نفوسهم فيضربهم بحد السيف لا يترأف عليهم ولا يشفق ولا يرحم كلام صعب أوي عشان كده كم بقية الكلام ايه انا جاعل قدامكم طريقين تطلعوا تسلموا نفسكم تكسبوا نفسكم تفضلوا تعندوا وتقولوا اورشليم هيحصل كل ده بس خلي بالكم من ال- من المرات القليلة قوي اللي ربنا قال ايه كان المعتاد يقول احارب اعدائكم هنا خدتوا بالكم قال ايه قال في عدد أم، وانا احاربكم ده بيكلم شعبه انا المرة دي اللي هحاربكم لو عاندتوا أكتر من كده أنا اللي هحاربكم بيد ممدودة الح- نفس اليد اللي أنقذتهم زمان من الفراعنة وكنا نقول بذراع رفيعة ويد ممدودة خرجهم من البحر هي نفس اليد اللي هتحاربهم بسبب الوثنية اللي دخلتهم والعند اللي عندهم فقال لهم دلوقتي ملهاش حل غير تصدقوني فهنا أرمية موقفه حساس قوي بيقول لهم ربنا غضبان وهتهلك هتهلك اللي هيصدقوا المرة دي لآخر مرة يطلع بره البلد ويسلم نفسه نتيجة أفضل جدا طبعا الطريق ده ضيق فاهمين الفكرة طريق إن الواحد يسلم نفسه لبابل ضيق أوي دي حاجة تخوف وبعدين هيسيب بيته ويسيب عياله أو مش هيسيب عياله ياخدهم معاه بس يعني هيخسر كتير ما هي الخسارة دي أهون جدا من إنك تشوف النار اللي نازلة الخسارة اللي هنخسرها واحنا ماشيين مع ربنا في الدنيا أهون جدا من بعد الشر جهنم والهلاك الأبدي إنما لازم فيها حتة ضيقة الأسهل أورشليم يعني الأسهل خليك مطرحك ما تغيرش حاجة في حياتك والمعتاد أورشليم اللي نبات فيه نصحى فيه وخلاص أدينا عايشين والغالبية أورشليم يعني إيه أغلب الناس هتعمل إيه هتقعد وخلاص يعني هنقعد بقى ناخد موقف ونطلع ونلم حالنا ونسلم نفسنا يعني وما فيش غيرنا اللي هيعمل كده ما كل الناس قاعدة وخلاص خلي بالكم الكلام انتشر أصله فبقت الناس بتتبادلوا بيقولوا أرمية بيقول سلموا نفسكم فبقت الناس تكلم بعض يعني معقول نسلم نفسنا انت هتعمل ايه لا يا عم مش هسلم نفسي خليها بقى زي ما تيجي خلاص انا كمان هقعد فاهمين الناس بتعمل ايه هو ده اللي بيحصل في الدنيا تلاقي الناس واحد هياخدها جد وبعدين يرجع ليه ما كل الناس ماشيه غلط انا اللي همشي صح فحاسب من الاسهل وحاسب من المعتاد وحاسب من الغالبيه كل دول ماشيين غلط الاسهل غلط والمعتاد غلط والغالبيه غلط أنا جعلت أمامك طريق الحياة وطريق الموت فأرمية 22 بقية الكلام بقى والإصحاح اللي بعده تبان شوية يقول اصعدي على لبنان واصرخي وفي بشان اطلقي صوتك واصرخي من عباريم لأنه قد سحق, سحق كل محبيك تكلمت إليك في راحتك بصوا ربنا بيتكلم على فم أرمية مع أورشليم فبيقول العذراء أورشليم أو مبشرة أورشليم دي موجودة كتير في أشعية وفي أرمية اللي هو صوت الروح القدس أو صوت الضمير الروحي أو رجل الله اللي بيتكلم فبيقول اطلع اطلعي يا نفسي على مكان عالي واصرخي وقول يا ناس فوقوا يا ناس الحقوا الحقوا قبل ما تخلص الحكايه اطلقي صوتك واصرخي لأنه سحق كل سحق كل محبيك كل اللي انت ماسك فيهم واللي انت عمال تقول يمكن ومش يمكن كل ده هيروح تكلمت إليك في راحتك قلت لا أسمع هذا طريقك منذ صباك أنك لا تسمعين لصوتي بيكلم أورشليم بيعاتبها أنا بس مهتم في كلمة إيه تكلمت إليك في راحتك يعني حبيبي أنا بكلمك وأنت لسه مرتاح أنا بكلمك والدنيا سهلة أنا بكلمك قبل ما الدنيا تضيق قبل ما تيجي أيام صعبة تقول يا ريتني يا ريتني تبت قبل كده يا ريتني خدت موقف أحسن من كده أنا بكلمك وأنت مرتاح يا غني قبل ما يجي اليوم اللي تقول ابعت لعازر يبل طرف لساني تكلمت إليك في راحتك يعني أنا بكلمك وانت لسه عندك فرصة وانت مرتاح لان في ايام مش مش هتبقى مرتاح فالواحد بيفكر كده ان احنا دلوقتي مرتاحين حياتنا ماشية وربنا مبارك والدنيا مستورة يا ايام راحة وربنا عمال يقول يا جماعة سيبكم من اورشليم سيبكم من الدنيا ادخلوا من الباب الضيق ركزوا اهتموا بخلاص نفسكم حطوا الدنيا وراكم ما تمشوش زي ما الناس ماشيه ما تعملوش زي ما الناس بتعمل تكلمت إليك في راحتك جعلت أمامك طريق الحياة وطريق الموت في نفس الإصحاح يقول إيه شوفوا بقى لما تطلع الصرخة من أرمية يا أرض يا أرض يا أرض اسمعي كلمة الرب فاهمين الإحساس ده لما واحد يكون بينادي بي بيزعق قلبه مفتور لأنه شايف اللي هيحصل يا ناس فوقه ثلاث مرات يا أرض يا أرض يا أرض اسمعي كلمة الرب من كتر ما الرسالة خطيرة في صراخ بإلحاح بتكرار لو الواحد قال طب أنا مش عارف طريق الحياة ده كل يوم يعني هقعد بقى أسأل في كل صغيرة وكبيرة السكة فين بالظبط بصوا عنوان الحياة عنوان الحياة هي المحبة عشان ما تقعدش تلخبط نفسك كل شوية وتقف تركن عربيتك وتنزل تسأل بص في علامة كده زي علامة هارت كده مثلا قلب منين ما تشوفها مش وراها سكتنا اللي توصل على السماء سكة المحبة دي قاعدة ما بتتغيرش أبدا لو نسيت الإنجيل كله ونسيت الموعظة على الجبل ونسيت حتى الوصايا العشر ما تنساش كلمة واحدة حب ربنا وحب الناس لو مركز في دي مش هتوه لانك لو بتحب ربنا في حاجات كتير قوي مش هتعملها ولو بتحب الناس بقيه الحاجات الوحشه مش هتعملها لو بتحب ربنا كل الحاجات الحلوه اللي مع ربنا هتعمل ولو بتحب الناس كل الحاجات الحلوة الباقية هتعمل فالوصيتين دول جايبين الكتاب كله فيبقى طريق الحياة هو طريق الحب ما عشان ما تقعدش تفكر في مئة حاجة من قال أنه في النور وهو يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلمة اللي هي الخلط بقى فاهمين ازاي هو أنا ماشي صح ولا مش صح أو سو- هو indication علامة مهم لو أنت ماشي في النور ولسه بتكره حد تبقى مش في النور تبقى السكة غلط عارفين لما واحد يكون تايه ويمشي وبعد شوية يقول لا المدرسة دي مش مش في الخطة أكيد أنا تهت العلامة دي بتقول إن أنا في حتة تاني من يحب أخاه يثبت في النور ليس في عثم من يبغض أخاه فهو في الظلمة في الظلمة يسلك ولا يعلم أين يمضي على حكاية السكة اللي بيكره اللي يبقى مش عارف هو رايح فين لأن الظلمة أعمت عينيه الضلمة بتعمي الواحد لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم نحب أحد العالم ليست في محبة الآب كل ما في العالم شهوة الجسد شهوة العين تعظم المعيشة ليس من الآب بل من العالم العالم يمضي وشهوته أما الذي يصنع مشيئة الله يثبت إلى الآب مشيئة الله أنك تحب ربنا وتحب الناس لا تتعجبوا يا إخوتي إن كان العالم يبغضكم خلي بالكم من القضية دي الطبيعي لما الواحد يمشي في السكة الصح أو السكة الضيقة يلاقي رفض من الناس ما تستغربش بقى ما تتعجبش لما تلاقي إن الأمانة ملهاش سوق في الدنيا إن الاستقامة ملهاش سوق في الدنيا ما تستغربش ده طبيعي ما تتعجبش ان الطهارة والنقاوة والبساطة والتواضع وال... كل الحاجات دي ملهاش سعر في الدنيا مش مشكلة ده ربنا قايل كده إن كان العالم يبغض نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت شوفوا تاني بنراجع فكرة الطريقين تقدر تتنقل اه تقدر من الموت للحياة ممكن دلوقتي من الموت إلى الحياة لأننا نحب لو عرفت تحب الناس كلها من لا يحب أخاه يبقى في الموت رجع تاني السكة الغلط كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس هتقول لي وأنا قتلت أهو كده يوحنا رد وقال إيه لو كرهت تبقى قتلت ولا وأنتم تعلمون أن كل قاتل نفس ليست له حياة أبدية ثابتة فيه ملوش حياة أبدية طول ما هو عايش في مود القتل طريق الحياة يحتاج إلى جهاد احنا قلنا انه طريق ضيق في حجارة بابه ضيق يعني لازم توطي شوية لازم ت- توطي راسك لازم ت- ت- تزق نفسك شوية لازم تخس شوية ما فيهاش حاجة طريق الجهاد كده عشان تعدي من الباب الضيق لم تقاومه بعد حتى الدم لو انت شايفها صح قوي لو واضحة قصاد عينك قوي هتحارب لغاية آخر نقطة من دمك موضوع خطير احنا بنتكلم على سكة جهنم وسكة الأبدية وعظمة الأنبياء إن كانت الصورة واضحة جدا من هنا الصراخ من هنا ال- التعب اللي هم تعبانينه هم ماشيين في النور بس هم خايفين علينا في كلمة تخوف في تيموساوس الأولى خمسة لما يقول أما المتنعمة فقد ماتت وهي حية حاجة تخوف لمجرد إنها متنعمة ما هي المتنعمة دي يعني اللي عايشة تتلذذ كان بيتكلم عن الأرامل إنه في بعضهم عايش ياكل ويشرب ويلبس وعاوز لآخر لحظة في عمره يتلذذ بالحياة الأرضية مش ربنا مش في دماغه والخدمة مش في دماغه والناس مش في دماغه قال دي ماتت ما هي ماشية في سكة الموت وهي حية يعني لسه عايشة بس خلاص كأنها ماتت كأنها دخلت جهنم خلاص لأن المتنعمة كسرت الوصيتين حب الله وحب الناس لأنها مش مركزة فيهم لأنها بتحب نفسها تحب نفسها غلط تحب جسدها فهنا عشان تمشي ورا المسيح انكر نفسك وحب ربنا وحب الناس آه، آخر كلمة بقى نختم بيها بجد في أرمية ستة برضو نجيبها من أرمية تقول إيه هكذا قال الرب قفوا على الطرق قفوا على الطرق وانظروا واسألوا عن السبل القديمة أين هو الطريق الصالح وسيروا فيه فتجدوا راحة لنفوسكم ولكنهم قالوا لا نسير فيه وأقمت عليكم رقباء قائلين اصغوا لصوت البوق فقالوا لا نصغي يعني ايه يعني ربنا بيقول يا جماعة اقفوا في المفارق عارفين في كتير قوي يحصل ان في مفرق كده طب اركن واسأل بدل ما تدخل وتمشي كذا كيلو وبعدين تطلع السكة غلط قفوا على الطرق يعني عند اي مفرق وقف لحظة كده في كل موقف كده هتيجي ترد اقف اقف دقيقة واحدة هترد تقول ايه كده ولا كده هترد بحب ولا هترد بكره هتقدم المسيح ولا هتقدم نفسك هيهمك خلاص اخوك ولا هيهمك راحتك حاسب اقف قبل ما ترد قفوا على الطرق عشان لو مشيت كده غير لو مشيت كده فرق كبير قوي وانظروا وانظروا يعني بحلق في الموقف الموقف ده ده موقف إدانة دول جايبين سيرة حد هتقول ايه هتدافع عنه ولا هتكمل عليه حاسب انظروا فتح عينك اسألوا عن السبل القديمة ارجع شوف اللي قبلك مش ازاي اللي قاعدين نطلعهم من أقوال الآباء شوف حرص الآباء على كل كلمة تطلع على كل قرار بياخدوه اسألهم بتعملوا ايه في الحاجات دي بتاخدوا يمين ولا تاخدوا شمال في الحاجات دي اسألوا عن السبل القديمة أين هو الطريق الصالح لو انت يعني مش عارف خالص اسأل لو انت مش مذاكر الإنجيل تعال اسأل أعمل ايه لو الإجابة مش واضحة من الكتاب هتلاقي إجابة جوه الكنيسة وسيروا لما تسمع الإجابة يلا امشي فيها بقى دي الطاعة بقى ها؟ مش تسمع الإجابة وتقول عرفت أيوه امشي فتجدوا راحة لنفوسكم طب ازاي راحة والباب ضيق والطريق كرب لا ده سر بقى من أسرار الملكوت نفس التعبير ده قاله ربنا يسوع له المجد في متى 11 لما قال ايه تعلموا مني لأني وديع متواضع القلب احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأن نيري نيري يعني هنشيل ها لا ضاقت اهي هين وحملي خفيف فتجدوا راحة لنفوسكم يعني أنا يا رب أشيل شيلة أو مرتاح مش منطقي أشي... أ... أقلع الشيلة أرتاح أقلع الشيلة دي تعالوا يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم شيلت الدنيا هات ضميرك تعبك هات خطاياك تعبك هشيلها مشاكل الدنيا الدهان القلق هاتهولي ده الثقيل الأحمال طب أمال إيه يعني خد مني دي بس خد صليبي خد الوصية طب ما هو يعني انت خدته تشيلني تاني نيري هين بالنسبة للي انت اديتهوني اللي انا بديهولك ولا حاجة انت اديتني خطاي واديتني ذنوب واديتني ضمير تعبان واديتني خوف واديتني قلق انا هشيل ده كله هريحك من ده كله وهحملك حاجة واحدة تنشغل بيها طول الوقت كلامي محبة الناس محبة اخوك صدقني هتريحك العجيب في الشيلة دي انها هي اللي بتجيب الراحة لما تحب الناس تتعب قوي وترتاح قوي حاجة مش طبيعية ازاي تحب الناس تتعب وترتاح في نفس الوقت وده شغل ربنا مش هتعرف ترتاح في الدنيا دي تمام هنا وإلى الأبد ما كنتش تحب الناس قوي هي دي الوصية اللي هي تتمثل نير لكن هين وحمل خفيف فتجد راحة لنفوسكم ولكنهم قالوا سمعوا كل الكلام ده قالوا مش ماشيين لا نسير فيه مش عاجبنا الكلام فقام ربنا برضو مستخسر فأقمت عليكم رقباء ربنا بعت ناس يفوقوا الناس كل شوية قائلين اصغوا لصوت البوق الإنجيل البوق هو الإنجيل اصحوا يا جماعة الكلام ده ربنا قاله كتير قالوا لا نصغي إذا الإجابة صريحة والموقف واضح والطريق مش غريب بس في ناس بتقول مش عاوزين نسمع برضه في النشيد نفس المعنى يقول إيه إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء لو مش عارفة السكة اخرجي على آثار الغنم شوف اللي قبلك مش إزاي في ناس كتيرة سبقونا للسما خدوها جد يا بختهم خدوا السكة الصح عقبالهم آه تعالوا يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد أبد